الحبيب إلى منا باسمك نحيا دنيا ودين مصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونعيش النهاردة مع اسم من أسماء الله الحسنى اسم اليوم اسم يدعوك للطموح اسم يدعوك يحولك لشعلة من النشاط والحيوية والاستعداد للبذل والعطاء اسم اليوم يديك همة عالية في العبادة وفي الخير اسم اليوم لو انت كسلان وما بتحبش تتحرك كتير يحولك لواحد عايز تبذل ليل ونهار لو انت كنت متدين وفطرت وعبادتك بقت قليله يحولك لطاقه عايز تب- تعبد وعايز تصلي وعايز تسجد ايه الاسم ال- اللي بيخلي اسم اليوم يعني مناسب ان احنا نبدا بيه في بدايه رمضان لان هو دفعه دفعه للعباده دفعه للطاعه دفعه للقرب من ربنا دفعه لعمل الخير ايه هو اسم اليوم حد عارف اسم اليوم اسم اليوم اسم الله الشكور اسم الله الشكور اسم الشكور جاء في القرآن عدة مرات منها قول الله تبارك وتعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الآية دي محورية هنمشي معاها كتير ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور طيب حلقة النهاردة مكونة من أربع محاور المحور الأولاني يعني إيه شكور ما معنى اسم الله الشكور المحور ال- الثاني اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة علاقة الشكور بأسماء أخرى من أسماء الله الحسنى في أسماء أخرى دايما الشكور في القرآن يذكر مع هذه الأسماء ال- النقطة الثالثة اللي هنتكلم فيها النهاردة الشكور والجنة الشكور والجنة النقطة الرابعة اللي هنتكلم فيها واجبنا وأثر الشكور اسم الله الشكور في حياتنا تعالوا نبتدي النقطة الأولانية ونقول أول حاجة ما معنى الشكور يعني إيه شكر يعني إيه كلمة شكر أنت تعرف فلان تشكره أيوة يعني يعني أشكره بس يعني إيه يعني إيه الكلمة لما ترجع للغة لما ترجع لأصل الكلمة كلمة شكر يعني زيادة أعطيتك زيادة مهما كان ما قدمت قليل أشكرك أقول لك شكرته تقول لي لا ده ما عملش حاجة ده عمل حاجة قليلة قوي ملهاش قيمة يبقى ما شكرتوش مهما كان قليل لو لو شكرت لو أديت يبقى شكور يبقى حققت الشكر يقول لك أقول لك شكرته تقول لي اديت له أجره لا يبقى ده مش شكور الشكر لازم زيادة مهما كان اللي قدمه قليل معلش انا عارف التعريف بس احنا رايحين على على الشكور اللغه العربيه لما تيجي تقرا كلمه شكر يقول لك دابه شكور وارض شكور يعني ايه يعني ايه الناقه دي شكور تديها علف قليل تعطيك انتاج غزير يقول لك ارض شكور يعني ايه ارض شكور تديلها ميه قليله قليله تديك انتاج فوق ما تتخيل انتاج غزير الشكور اعطاء الزياده مهما كان الشيء اللي بتقدمه قليل تعالوا نعيش مع اسم الله الشكور اسم كله زياده ما هي اصل كلمه الشكر في اللغه الزياده مهما كان ما تقدمه قليل الشكور سبحانه وتعالى الذي يشكرك على الشيء القليل اليسير الذي تقدمه فيعطيك عليه أضعاف مضاعفة من الجزاء والثواب في الدنيا والآخرة ماشيين معايا من أول كلمة شكور لغاية ما وصلنا يبقى الشكور تقدم القليل فيجزيك عليه الكثير أضعافا مضاعفة وكأن الشكور متكون من جزئين الجزء الأولاني مهما اللي قدمته قليل والجزء الثاني أضعاف مضاعفة من الشكر مش بقول لك اسم يدعوك لل... يعني مهما قدمت قليل لابد أن يشكرك عليه ويضاعف لك الشكر أضعافا مضاعفة فتجد الجزاء و و و و- بس خلي بالك هل ينفع يشكرك من غير ما تقدم حاجة؟ يعني أنت عشان تشكر حد لازم تقدم شيء فاسم اليوم بيقول لك قدم أي شيء ستجد الشكور سبحانه وتعالى يعطيك ويعطيك ويعطيك يشكر لك عملك الذي عملته فيشكره لك فيعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك ولذلك الاسم ده جاي امتى؟ جاي في اول رمضان بص الآية اللي تجمع لك الجزئين الجزئين ايه؟ مهما كان قليل والجزء الثاني ايه؟ يشكرك عليه الشكر أضعاف مضاعفة وجزاء كثير في آية بتجمع بين الاثنين بص الآية تقول لك إيه ومن يقترف حسنة حسنة بسيطة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة نديله عليها أضعاف مضاعفة على الحسنة القليلة تعالوا تعالوا نمسك الجزء الأولاني اللي هو مهما اللي قدمته قليل والله لو أنقذت طائر صغير لشكرك عليها لو ابتسمت في وجه بني آدم لشكرك عليها لو بست إيد أمك في نص ثانية لشكرك عليها لو, لو, لو, لو جبت قطة وشربتها شوية لبن و- لشكرك مهما كان قليل لو, لو, لو شوية تراب شلتهم من طريق الناس عشان توسع للناس طريقهم عشان ما تأذيش الناس والله لشكرك عليها ولا وجدتها في ميزانك يوم القيامة انت نسيتها لكن الشكور لم ينساها لك لو وجدت شوية تراب كده يجوا في- في كفة حسناتك يوم القيامة يتحطوا في كفة الحسنات يتقلوا كفة الحسنات انا عمال اقول الامثلة دي وعمال اسألك سؤال وعمال اقول لك فكر معايا في هذا السؤال ايه هو السؤال السؤال ببساطة شديدة تفتكر تفتكر انت مستعد دلوقتي تطلع من الحلقه دي تقول اي حاجه هعملها النهارده هيشكرني عليها وتفضل في الفكره دي ماليه دماغك ومسيطره عليك اللي هعمله دلوقتي ساشكر عليه وال- و- و- والركعتين دول والسجده دي والدمعه دي والايه دي والحسنه دي والصدقه دي مهما كان قليل لشكرك عليها سبحانه وتعالى الشكور ده, ده المعنى ال- الأولاني اللي الشكور سبحانه وتعالى يعني بنتعرف بيه عليه خلي بالك شوف أحاديث النبي وتعالوا نعيش شوية مع الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن الشكور واللي بتوريك قد إيه مهما كان قليل شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك اتق النار ولو بشق تمرة يعني تخيلوا كده يا جماعة كيف سيشكرك لو واحد من اللي قاعدين دلوقتي هيقوم جايب تمراية ويقوم قاسمها نصين شق ياكله وشق يديه الفقير حاجة يعني مين, مين يقبل دلوقتي شق تمرة يعني شيء قليل لا شكرك عليها اتقوا النار ينجيك من النار بنص تمرايه ينجيك من جهنم بنص اسم النهارده يا جماعه عمال يقول لك يلا زود نمي كل حاجه هيشكرك عليها مهما كانت قليله ابتسم ابتسم في وش الناس الحق ال ال ال ال قريبك دون إن ابن عمك ولا ابن خالتك اعمل تليفون نص دقيقه ازيك يا فلان انا بسال عليك هيشكرك عليها فتبص تلاقي نفسك كل ما بتعمل حاجه سيشكرني عليها طب لو كبرت بقى هعمل عمره احنا معانا النهارده ناس محرومين ها هيشكرك عليها طب آه، هنقذ عيله هيشكرك عليها اتقوا النار ولو بشق تمره طب كل ما تكبر فتخيل البدايه ايه الشكور من اول شق تمره اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا اوعى تحتقر حاجه بسيطه ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق ما تحتقرش شيء بسيط ولو ان انت والله يمكن يغفر لك بالابتسامه دي يشكرك عليها فيغفر لك بها فيدخلك بها الجنة لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق شوف حديث النبي أنا عمال أجيب لكم الحاجات الصغيرة هي الحلقة يا جماعة في الآخر عايزة إيه الحلقة عاملة زي بناء تصاعدي عمال أقول لك الشكور سيشكرك ده كل الحلقة اعرف الشكور مش احنا قلنا هدف هدف اسماء الله الحسنى معرفه الله تبارك وتعالى فانا كل يوم جاي اقول لك سيشكرك سيشكرك سيشكرك فانا جاي النهارده اقول لك خلي بالك الحسنه الصغيره شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما اللي اللي يفطر واحد صايم كان عتقا لرقبته من النار فبص الصحابة بيقولوا له إيه؟ قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائم إحنا إحنا فقراء يا رسول الله فقال النبي يعطي الله هذا الأجر لمن فطر صائما ولو على مسقة لبن تجيب شويه لبن كده صغيرين تشرب ثلاث ارباع الكوبايه وتسيب ربع الكوبايه وتقوم مديها لحد يعطي الله هذا الثواب للي يفطر صائما ولو على مسقط لبن او شربه ماء احيانا هنا في الحرم ساعه الفطار تبص تلاقي وانت تفطر تلاقي ناس واقفه ناس معاها تمر فاخر جدا وناس معاها تمر بسيط وناس معاها شويه لبن وناس معاها ميه الطف شيء شفته شفت واحد ماشي معاه مناديل هو هو هو هو يعلم ان الله تبارك وتعالى سيشكره بس هو ما عندوش حاجه هو لعله لا يملك الا ده فواقف ومعاه شويه مناديل وبيديها للناس اللي بتفطر لو عايز يمسح عرق ولا حاجه والله لو قدمت منديل لشكرك عليه لو جففت عرق بني ادم لشكرك عليه لو ادخلت ابتسامه على اسره لشكرك عليها شكور سبحانه وتعالى خلي بالك في شكر وفي شاكر وفي شكور فشكور صيغه مبالغه للشكر في شكر وفي شاكر وفي شكور لابد ان هو يشكر لك مهما كان العمل قليل ويضاعفه اضعافا كثيره انا لسه لغايه دلوقتي في الجزء الاولاني ان مهما كان عملك قليل لشكرك عليه سبحانه وتعالى شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل في الصحراء فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش من كتر ما الكلب عطشان بيأكل الثرى عمال يأ... فقال لقد بلغ هذا الكلب من ال... من العطش ما بلغني فنزل إلى البئر فملأ خفه بالماء ثم صعد البئر فسقى الكلب بص الحديث بيقول إيه فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة حديث صحيح يا جماعة شربة ماء لكلب شكروا عليها غفر له بيها دخلوا الجنة يا أصحاب الملايين يا أصحاب ال... يا اللي معاكم فلوس كتير يا اللي ربنا أنعم عليكم بأن الناس يعني تشتغل عندكم في شركاتكم وفي أعمالكم تخيل تقدر يعني تفعل الكثير وكم سيشكر لك الله سبحانه وتعالى يا ناس تحركوا ابذلوا لذلك الحلقة دي تاني يوم من رمضان الشكور سيشكو لك بس اتحرك وابذل واعطي ودي الناس ودي اللي حواليك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول ما أكرم شاب شيخا لسنه عمر ما شاب يكرم واحد شيخ لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه والله لو قمت في أتوبيس لراجل عجوز قلت له اتفضل يا عم الحاج ركب وجلسته مكانك والله لا يمكن تموت إلا ويشكرها لك ويقيد لك من يكرمك من الشباب لما تبقى كبير مفيش حاجة بتروح يا اخوانا مفيش حاجة بتروح يشكرك حتى على نيتك حتى على النية بتاعتك ازاي شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انما الدنيا لأربعة لأربع نفر الدنيا لواحد من الأربعة مين دول واحد الأولاني آتاه الله مالا وعلما اداله مال واداله علم علم غزير فهو ينفق هذا المال في سبيل الله عشان عنده علم عنده دين فبينفق المال في سبيل الله بص الثاني ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا الأولاني مليونير الثاني رجل صالح بس معهوش فلوس فهو يقول لو أن لي من المال مثل فلان لأنفقته في سبيل الله يقول النبي فهما في الأجر سواء يعني تخيل تخيل حضرتك انت انت ما حلتكش حاجه بتقول لو معايا مليون جنيه هقلد فلان هصرف في سبيل الله وهبني الجامع الفلاني وهشوف الاسر الفلانيه وهبني الملجا الفلاني وهساعد كذا وهعمل كذا وهنمي كذا في بلادنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء كان معاك مليون جنيه واخد اجرهم يشكرك حتى على نيتك ايه رايك يعني طب طب ناوي ايه بقى؟ ناوي ان انا في رمضان السنه دي هعبد وهختم ختمتين وهصلي تراويح كذا، لو كان معايا فلوس كنت رحت عملت عمره وسجدت في بيت الله الحرام، يعني في ناس هنا وفي ناس مش موجوده، تخيلوا ممكن واحد بيسمعنا دلوقتي بيقول لو انا عند الكعبه الان لسجدت وعبدت وركعت وبكيت وخشعت فهما في الاجر سواء. يشكرك حتى على النيه بتاعتك. يشكرك على الشهامه. ايوه يشكرك على موقف شهم شوفوا الس- الس- السيده ام سلمه بتحكي بتقول ان هي كانت يعني زوجها ابو سلمه تفرق قريش فرقت بينها وبين جوزها خدوا ابنها ومنعوها انها تبقى مع ابنها فجوزها سيدنا ابو سلمه قصه طويله قلناها في خطى الحبيب فسيدنا ابو سلمه هاجر الى المدينه وفضلت هي محبوسة في بيتها وابنها محبوس لكن في الآخر بعد سنة من البكاء أهلها قالوا لها خد ابنك وروحي لجوزك م- م- فمن كتر ما هي خايفة يحسن يرجعوا في كلامهم ما استنتش إنها تدور على ناقة ولا ركوبة قامت واخدة بعضها وطالعة جري على المدينة فوهي طالعة وصلت عند التنعيم هنا جنبنا وصلت عند التنعيم قابلها مين؟ قابلها عثمان بن طلحة مش مسلم كافر ومعادي للمسلمين لكن تحرك في قلبه حتة شهامة فقال إلى أين يا أم سلمة فقالت أفر بديني منكم وألحق بزوجي في المدينة فقال وحدك هتسافري لوحدك قالت نعم قال ليس معك أحد قالت لا والله قال ما ينبغي لك أن تسافري وحدك اركبي يا أم سلمة على ناقتي فركبت على الناقة وصلها للمدينة هو ماشي على رجليه وهي راكبة وهو كافر وهي مسلمة احنا يا جماعه لو حد قال لك تيجي توصلني اسكندريه تقول له انت بتهزر ولا ايه دي وهي في الاخر 200 كيلو 400 كيلو ولا 450 كيلو خدها على رجليه وهي راكبه بص ام سلمه بتقول ايه فقلت والله لا يشكرنه الله على ما فعل مش ممكن ربنا هيعديها له لازم هيشكره عليها وصلت المدينة هي بتقول ما وجدت رجل أكرم مني ما نظر إلي نظرة ولا كلمني كلمة ما ضايقنيش أبدا طول الطريق حتى اقتربنا من المدينة فقال هنالك زوجك جوزك في الحتة اللي هناك دي انزلي فاذهبي إليه ثم أخذ الناقة وعاد يا على الشهامة فضل كافر كم سنة بعديها ثمان سنين أسلم يوم فتح مكة تقول أم سلمة فوالله يوم أسلم قلت في نفسي ما زلت أظن أن الله سيشكره عليها إخوانا بدأت تحس بالشكور بدأت تحس باسم الله الشكور نفسك تنزل دلوقتي من الحلقة جواك طاقة هائلة فين الفقراء فين المساكين مش هعدي يوم ده انا كل حاجه انت متخيل العمليه هتبقى متتاليه ازاي متصاعده ازاي تعمل دي فيشكرك عليها فتلاقي نفسك اثر الشكر بان في حياتك ان انت بقت حياتك احسن فتعمل دي فيشكرك عليها فتعمل دي فيشكرك عليها فتعمل دي فيشكرك عليها تبقى عامل زي كانك في مسابقه مسابقه للشكر تيجوا نعمل يا جماعه في رمضان عشان كده دي ثاني حلقه تيجوا نعمل مسابقه و- و- ونعتبرها مسابقه من الشكور سبحانه وتعالى من يتقرب مين يزود مين يبذل اكتر مين يعطي اكتر مين يقرب اكتر م- م- مين يتودد الى الشكور سبحانه وتعالى ويقول له اهو يا شكور عمل عمل عمل عمل وتقول كده وانت كلك يقين سيشكرني الله سيشكرني شفت ام سلمه ابو سفيان ابو سفيان قصته غريبة جدا أبو سفيان عدى النبي عشرين سنة وأبو جهل عدى النبي عشرين سنة أبو جهل مات كافر وأبو سفيان أسلم في اللحظات الأخيرة ونجا وكان كذا مرة المسلمين هيقتلوه زي في غزوة الخندق ولم وكتب الله له النجاة لغاية ما أسلم بص القصة اللي أنا هحكيها لك دي لعلك تفهم اسم الله الشكور السيدة أسماء بنت أبي بكر يوم الهجرة هي الوحيدة اللي كانت عارفة مكان النبي النبي لم يقل مكانه لأحد إلا للسيدة أسماء وكانت بتودي لهم الأكل زي ما انتم عارفين إلى آخر القصة أبو جهل حس إن السيدة أسماء عارفة مكان النبي وأبو بكر فراح لها البيت قال أين أبوك قالت لا أدري فلطمها لطمة أسقطت القرط من أذنها وشقت شفتيها فسالت الدماء ومشي أبو جهل فذهب أبو سفيان يسترضيها حقك عليا موقف إنساني هو على كفره وظل يراضيها حتى هدأت وغضبت فحكت لأبو بكر أبوها ده عمل معايا كذا وكذا وكذا فقال أبو بكر اللهم ادخرها لأبو سفيان وفاتت عشرين سنة وأسلم أبو سفيان وأسلم وحسب إسلامه بعدها لعل الله نجاه بهذا الموقف الشكور يا إخواننا ما فيش حاجة بتضيع ما في اطمئن ما فيش حاجة هتروح أبدا كتر بقى اشتغل الناس يا أخي من أول ابتسامة أنت بتبخل بالابتسامة في ناس شحيحة يا إخوانا وفي ناس تعمل حسنة وبعدين يقول لك كفاية كده يعني ك- كتير قوي بقى كده يصلي التراويح في رمضان وبعدين يطلع من صلاة التراويح يلاقي فقير معدي يقول لا كتر خير النهاردة النهاردة كفاية عليا قوي كده كده تمام كتير م- يعني وبعدين يع- وبعد طب طب ما تديله يقوم مدي للفقير يلاقي واحد جاي بقى لا هي سيرة بقى لا خلاص كف- كفاية على كده قوي أو يبكي في صلاته يخشع ويبكي فبعد الخشوع ده ي- رمضان ولسه النفس مقبلة على ربنا يوقف نفسه كفاية كده يا عم أنت كل حاجة ستشكر العداد شغال كل ما تعمل حاجة الشكور اسم جميل جدا مش بقول لك آه، الطموح فاكرين بقى الكلمات اللي في الاول يدفعك للطموح للزياده للنماء يحول الكسلانين لناس بتشتغل يحول الناس الفاترين ايمانيا لطاقه للعباده وانت ساجد كده السجده سيشكرني على هذه السجده الله اقول لك حاجه احلى من اي عطاء حلاوه شعورك ان هو سيشكرك متخيل المعنى دوت يعني حلاوه احساسك سيشكرني احساسك شكرني السجده دي شكرني عليها اهو ده احلى من اي عطاء تاخده فرحتك ان الله سبحانه وتعالى يشكر لك هذا العمل الشكور حاسس بمعنى الشكور خلي بالك السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها السيدة خديجة بفطرتها قبل الإسلام تعرف الشكور احنا يا جماعة ساعات ب- كده ب- بنعدي على اسماء الله الحسنى واحنا بنقرا القران وبنفرح بص السيده خديجه تقول ايه السيده خديجه النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لها من غار حراء يقول زملوني زملوني دسروني دسروني ترد عليه وتقول له ايه كلا والله هو بتقول, بتقول له مالك يا ابن العبد قال لقد خشيت على نفسي لما جاله سيدنا جبريل انا خايف اكون اللي جالي دون حاجه مخيفه يكون جن يكون حاجه انا مش عارف ايه اللي جرالي دون فبص ترد عليه وتقول له ايه كلا والله لا يخزيك الله ابدا مش ممكن ربنا يضيعك ليه انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم و- و- و- وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق وعلى نوائب الظهر ده انت بتعمل وبتعمل ازاي ربنا يضيعك الله الله شكور كانها تقول الله شكور الله مش ممكن يضيع اي عمل خير انت بتعمله يا جماعه كتروا الخير كتروا العباده رمضان فرصه الشكور كان ممكن نقوله في نص الشهر لا نقوله في اول الشهر والناس مقبله على الطاعه تنزل وتقول سيشكرني مين عارف يمكن يشكرك فيعتقك يمكن يشكرك فيكتبك الليلادي من أهل الجنة يمكن يشكرك فيحفظ أولادك يمكن يشكرك فيموتك موتة حلوة في ناس بتموت موتة صعبة في ناس بتموت موتة صعبة وفي ناس تموت بعد ما يكون اتوضى وصلى ودخل سريره واطمن على اهله وسلم على اهله اسمع الحديث دون يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء عايز تنجو من موتة وحشة اعمل معروف صنائع المعروف تقي مصارع السوء وكان أبوهما صالحا فاكرين الآية إخوانا المعنى اللي أنا عايز أقوله لك لازم هيشكرك لازم هيشكرك مش ح... مش هتعمل أي شيء إلا ولازم يشكرك عليه شوفوا ال- المعنى ال- التاني إن هو مش يشكرك شكر عادي ده لازم يكون الشكر أضعاف مضاعفة اسمع كده الآيات عشان عشان تعرف ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور لازم بص يا جماعة طول ما في شكور لازم تلاقي كلمة زيادة مع القرآن ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور اسمع قول الله تبارك وتعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنى إن الله غفور شكور للذين أحسنوا الحسنى كفاية لا وزيادة أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها كفاية ولدينا مزيد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الله تبارك وتعالى إذا شكرك ما يرجعلكش زي ما أنت أعطيت لازم يكون أضعاف كبيرة الله تبارك وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يعني مبدئيا كده انت ضا- ضامن الحبة ب 700 الصدقة ب 700 والله يضاعف لمن يشاء اسمع قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يا جماعة الجميل إنك لا يمكن تعمل شيء إلا والشكور يشكرك عليه أضعاف مضاعفة ويزيد لك زيادة كثيرة لأن هو سبحانه وتعالى شكور لأن هو سبحانه وتعالى عطاء فوق عطاء عشان يزود طموحك عشان تنطلق بطموحك وتقول عايز زيادة يشكر اليسير من العمل فيجازي عليه الكثير شوفوا الحديث الجميل جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من تصدق بعدل تمرة فإن من كسب طيب شرط وحيد والله لا يقبل إلا طيب يحصل إيه فإن الله يربيها لصاحبه يربيها لصاحبها لصاحب التمرة دي كما يربي أحدكم فلوه عارف المهر لما تقعد تكبر فيه وتهتم بيه المقصود بها العناية اشمعنى الفلو الم- الحصان لما يجي يكبر صاحبه بيبقى مهتم بيه اهتمام غير عادي التمرة بتاعتك يا جماعة أول ما تخلص الحلقة دور لك على حد بتطلع تمرة ولا جنيه ولا 10 جنيه وتشوف الشكوك هيعمل معاك ايه يحصل ايه فإن الله ينميها لصاحبه كما يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى يلقى الله يوم القيامة والتمرة كجبل أحد حد راح جبل أحد يا اخوانا فاكر جبل أحد مساحته قد إيه عشان تلاقي شايف طويل قد إيه وطوله قد إيه وارتفاعه قد إيه تخيل يا جماعة التمرة من كسب طيب تقابل ربنا يوم القيامة والتمرة في جبل أحد ايه رايك شايف شايف الشكور مش شكر عادي مش شيء بسيط لازم تكون اضعاف مضاعفه طيب طب د- ده التمره طب العشر تمرات طب العشرة جنيه طب بناء ملجا ايتام طب الوقوف جنب اسره فقيره طب تعليم طالب طب قول بقى اقعد قول الشكور هيعمل معاك ايه يا جماعه الاسم ده اسم النماء اسم الزياده اسم العطاء اس- اسم المضاعفة الشكور سبحانه وتعالى انت عارف اخواننا ال- ال- الاعرابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه ناقة مخطومة مخطومة من- ممسوكة من ال- من الزمام بتاعها فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال له النبي لك بها سبعين ناقة في الجنة كلها مخطومة يعني حتى دي مش هتضيع ال- ال- الخطام بتاع الناقة دي هتاخد زيه سبعين ناقة في الجنة كلها مخطومة الشكور أنا في قصة الحقيقة كل ما بقراها و- والحديث يؤثر في الإنسان جدا أن امرأة بغي امرأة بغي سقط كلبا في الحديث الشهير اللي رواه البخاري اللي كلكم عارفينه يا جماعة امرأة بغي تفعل المعاصي و... و... ويعني تشجع الناس على ال... على الرذيله وعلى المعصيه امراه بغي سقت كلبا فغفر الله لها فشكرها فدخلت الجنه انا عايزك تفكر كده لو جبنا ألف عالم دين عشان يشكر امراه بغي انها سقت كلبا هيشكرها لو جبنا ألف واحد وقلنا لهم امراه بغي سقت كلب حد هيشكرها لكن الله تبارك وتعالى الشكور شكر الله لها مين عارف مين عارف يمكن اللي ما تعرفش الشكور وتكون عصت وتكون أذنبت وبتسمعنا دلوقتي تقول الشكور ممكن يقبلني ويغفر لي عشان شوية مية سقطها الكلب وبعدين الحديث ده يطمنك قوي إذا كان المرأة البغي شكر الله لها فغفر لها بشربة مية يبقى أنت هيعمل معاك إيه؟ يعني إ- انت متخيل الشكور لما تسمع هذا الحديث يديك امل ليك انت انت يفرق معاك إيه؟ طب اللي بيطوفوا دول هيديهم ايه هيشكرهم ازاي انت متخيل اسم الشكور ده ممكن يحرك جواك طاقات هائله ازاي ويحرك جواك يعني طاقات عجيبه ازاي يشكر اللي يسبح 100 تسبيحة اسمع النبي وهو بيقول أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم ألف حسنة قالوا كيف يكسب ألف حسنة قال يسبح 100 تسبيحة فيغز- فيعطيه الله عليها ألف حسنة اسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة يشكرك على صيام يوم يشكر على الشيء القليل فيعطيك عليه الثواب الكبير شك شكر سبحانه وتعالى لسعد بن معاذ لما جاهد مع النبي وأعطى مع النبي فكانت النتيجة اهتز الموت عرش الرحمن وتنزل الملائكة من السماء تشيع جنازته ويقول النبي أرى سبعين ألف ملك يحملون جنازة سعد بن معاذ شكر لسيدنا عبد ال- جعفر بن أبي طالب لما اتقطعت إيديه اللي اتقطعت إيديه في غزوة مؤتة دون تديله إيه عشان تعوضه تكافئه بإيه ليس له مكافأة في أهل الأرض لو واحد بيشتغل في الجيش ولا ضابط جيش ولا ب- يعني بيشتغل في الجيش إيه اللي تعوضه لو اتقطعت إيديه أي دولة تقدر تعوضه لو واحد في الجيش اتقطع إيديه مين يقدر يشكره لا يشكره إلا الله سبحانه وتعالى يقول النبي أراه الآن في الجنة يطير بجناح جناحين أبدله الله بذراعيه جناحين من ياقوت يطير في الجنة يأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها مين إلا الشكور يعوض الناس مين إلا الشكور يشكرك النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى سيدنا أبو بكر أعطى كتير وبذل كتير فالنبي قبل ما يموت قال أيها الناس ما منكم من أحد كان له عندنا فضل إلا كافأناه به إلا أبو بكر لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته إلى الله عز وجل ما- ما حدش يقدر يعوضك يا سيدنا أبو بكر في الدنيا فتركنا مكافأته إلى الله عز وجل يا ترى إذا كان دون سعد بن معاذ اهتز الموت عرش الرحمن فكيف يكافئ نبيه صلى الله عليه وسلم كيف, ي- كيف الشكور يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يكفي أنه إذا ذكر الله ذكر لا كل ما يذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله أما يكفي أن لو ملوك الأرض ذهبت عند بيت النبي تقف في تواضع وخشوع وأدب شديد عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فما بالكم عرفت ليه وهو بيموت ظل يقول بل الرفيق الأعلى لأنه يرى ما أعد له الشكور ويعلم ما يعده له الشكور الشكور يا إخوانا الشكور هل قلبك وروحك وعقلك دلوقتي هعمل كذا وانت وانا عمال اتكلم وانت عمال تخطط في دماغك ده انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وهنزل من الحلقه دي عندي صداقات هعملها كذا وهكلم فلان وهعطي لفلان وهسال على عيلتي وه- وهكلم ابويا وامي وابوس ايدينا وابويا وامي واقول لهم سامحوني وهطبطب على الفلان الفقير وهروح لليتيم دون واديله كذا وادخل البسمه على الارمله الفلانيه عشان الشكور هيشكرني على كل ثانية وهسجد الليلة دي وهعبد رمضان كله وأنا منتظر عطايا الشكور وعطاء الشكور الشكور يا إخوانا الشكور خليني خليني أختم معاكم قبل الفاصل دون بالقصة الجميلة دي لتعرف الشكور سبحانه وتعالى قصة بيرويها أحد كتب ال ال ال يعني ال- القصص الاسلامي والتاريخ الاسلامي تحكي قصه رجل اسمه ابو نصر الصياد والقصه موثقه وجميله ابو نصر الصياد راجل كان صياد شغلته ان هو صياد كان فقير شديد الفقر في يوم مراته وابنه مش لاقيين ياكلوا فجلس في المسجد يبكي من شده الفقر فجاءه امام المسجد وقال يا ابو نصر ما لك فقال هموم وديون فقال تعال معي الى البحر فذهبنا الى البحر وجلس عند هذا الشاطئ وقال له صلي ركعتين وادعو الله سبحانه وتعالى وارمي الشبكه وقل بسم الله يقول ففعلت فاذا بها تسقط ش- سمكه عظيمه فاخذتها وبعتها في السوق واشتريت بها رقاقه يعني على قده رقاقه اطعم بها زوجتي وابني فبينما انا عائد في الطريق اذا بامراه وابنها في شدة الفقر حالهم كحال امرأتي وابني فنظرت المرأة إلى الرقاء إلى الرق- الرقاقة ونظر الطفل إليها فقلت لنفسي أعطيهم أم أعطي امرأتي وابني فقلت ما عند الله خير لن يضيعني فأعطيت لها رقاقة فابتسم الصغير وبكت المرأة فعدت إلى بيتي وأنا في شدة الحال ودخلت البيت وليس عندي شيء وما هي إلا ساعات حتى وجدت من يطرق يقول أهذا بيت أبو نصر الصياد فقلت نعم فقال أبوك قبل أن يموت أعطاني مالا خذ المال الذي أعطانيه أبوك فأخذت المال وأنا أقول سبحان الله القصة كما تحكى هكذا يقول أبو نصر الصياد وظللت أتاجر في المال وأتاجر وأتاجر وزادت أموالي ثم صرت ثريا فكنت أتصدق بالألف درهم في مرة واحدة وكأني فرحت بصدقاتي وعطائي فبت ليلة فرأيت في الرؤيا أنني يوم القيامة وأسمع المنادي يقول أين فلان ابن فلان زنوا حسناته وسيئاته حتى جاء دوري فوقفت على الميزان وجاء الملك فوضع السيئات فرجحت ووضع الحسنات فلم تزن كأنها لفافة قطن وضعت أمام جبال من, الحس من السيئات مفيش يقول أقول أين الأموال الضخمة التي تصدقت بها فإذا تحت الأموال هذه شهوة أو عجب أو رياء يقول أنا ضعت فأسمع الملك يقول هل بقي له شيء فقيل لا, لا نعم بقي له شيء وأنظر لأرى ما هذا الذي بقي فإذا الرقاقة فوضعت في كفة الحسنات فرجحت ورجحت الألف درهم ما نفعوش لكن الرقاقة الشكور يعلم بنيتك وإخلاصك فرجحت ورجحت ورجحت لكن ما زالت كفة السيئات وأقول هل بقي من شيء فقيل لي فقي ويقول الملك هل بقي من شيء فقيل نعم فأق- فيقول ما هذا الشيء فإذا بها ابتسامة الطفل فوضعت كأنها شيء يوزن فوضع في كفة الحسنات حتى تساوت كفة الحسنات والسيئات ثم قيل أبقي له شيء فإذا بدموع المرأة فوضعت في كفة الحسنات كأنها بحر من الدموع فثقلت الحسنات فأسمع الملك يقول لقد نجا لقد نجا فأفقت من نومي وأقول سبحان الشكور الذي شقر الركاقتين الصغيرتين الشكور يا اخوانا الشكور مش هيضيع حاجه احنا يا جماعه هنطلع هنروح الفاصل وهنرجع بس بعد الفاصل عندنا سؤالين السؤال الاولاني يا ترى الشكور مجهز لك ايه في الجنه تيجوا نعيش كده ونشوف الجنه وما اعد لك الشكور فيها والسؤال الثاني ايه العلاقه بين الشكور وبين اسماء اخرى دايما تيجي معاه في القران تعالوا نرجع معاكم بعد الفاصل ونشوفكم على خير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشكور لازم يشكرك ويزيدك ويزيدك ويزيدك بمناسبة يا جماعة قبل ما ندخل في النقاط التالية أنا عايز أقول أقول نقطة لطيفة لل- للنساء نساء المحجبات ستات كتير بتبقى فاكرة إن هي ثوابها يوم حجابها إن هي اتحجبت و- وخلاص يعني لبست الحجاب فخلاص خدت ثواب الموضوع لا الموضوع غير كده أنت متخيلة إن أنت طول ما أنت ماشية طول ما أنت عايشة كل واحد بيشوفك رجل او امراه كبير او صغير كل ده بيتحط في ميزان حسناتك كل حد يشوفك طول ما انت ماشيه طول يعني الموضوع مش يوم ما اتحجبت وخلاص خدت ثوابها وانتهى على كده ده انت طول ما انت ماشيه حسنات عماله تتحط لان كل واحد بيشوفك بيفتكر ربنا كل واحد في- بيشوفك بتقربيه من ربنا ان هو شاف دي عملت كده عشان خاطر ربنا فبيفكر فتخيلي تيجي تقابلي ربنا يوم القيامه وانت فاكره يعني تبص تلاقي كده جبال من الحسنات فتقولي يا رب انا ما عملتش الحاجات دي انا انا ال- أنا الحسنات دي انا ما عملتش ال- الجبال اللي بتاعت الحسنات دي بتاعت ايه ده كل اللي شافوكي من يوم ما اتحجبتي لغايه ما متي يا بنات يا اللي من فتره قلعتوا الحجاب يا ستات يا اللي بتقولي الحجاب خانقني يا, يا, يا ستات يا اللي مش عارفه قيمه وثواب الشكور هيشكرك ازاي على هذا الحجاب الحجاب والشكور سبحانه وتعالى طيب تعالوا نتنقل للنقطه اللي بعد كده علاقه اسماء الله الحسنى الاخرى بالشكور عندنا ثلاث اسماء الحميد والعليم والغفور اول حاجه الحمد والشكر الحميد وال- والشكور تحس ان الحمد والشكر لهم علاقه ببعض يعني بس ايه ال- إيه الفرق يا جماعه الاثنين علاقه بينك وبين الله الحمد والشكر علاقه بينك وبين الله بس في اتجاهين مختلفين يعني ايه الحمد منك اليه تحمده لانه حميد لان نعمه كثيره والشكر منه اليك لانك فعلت خير فشكرك عليه فانت تحمده على نعمته فيشكرك على هذا الحمد فيعطيك فتحمده لانه اعطاك فيشكرك على هذا الحمد فيعطيك فتحمده لانه اعطاك فيشكرك على هذا الحمد ف... ولذلك شوفوا الد- ال- الدعاء ال- ال- الايه الجميله وقالوا الحمد لله اهل الجنه وهم داخلين الجنه وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور فهم بيقولوا لأنه شكور نحمده نحمده سبحانه وتعالى فيقول لهم في الجنة ولدينا مزيد فالحمد والشكر لهم علاقة ببعضهم ده الأولانية الثانية الآية ال- أو ال- ال- تبص تلاقي دايما اسم الله الشكور يأتي معه اسم الله الغفور إن ربنا لغفور شكور إنه غفور شكور كتير تتكرر الغفور مع الشكور ليه؟ لأن أنت ممكن وأنت بتعمل حسنات وعمال تقول أهو أنا بحاول عشان ربنا يعني وأتمنى أن الشكور يعطيني ويرضى عني و و و تيجي تعمل سيئة فتقول هل سيشكرني؟ أو عندك ذنوب كتير تقول معه ده أنا مليان ذنوب معقولة لو عملت حسنة سيشكرني عليها؟ فيطمنك يقول لك ده يغفر لك ويشكرك يغفر السيئات ويشكرك على الحسنات فيبقى دايما يجيب لك غفور مع شكور عشان يحمسك علشان يقول لك ما توقفش عشان يقول لك اطمئن حتى لو عندك ذنوب اعلم انه غفور شكور ولذلك تاني وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور ده دخلنا الجنه وشكرنا على اعمالنا القليله رغم كان عندنا ذنوب فغفر لنا وشكر لنا فدخلنا الجنه الاسم الثالث ال- او المع... الاسم الثالث الجميل العليم تبص تلاقي ان الله شاكر عليم وكان الله شاكرا عليما ايه علاقه الشكر بالعلم انت يا جماعه ممكن تعمل خير وتعمل خير في بني ادم وهو ما يعرفش تعمل له خير وما يعرفش ان انت اللي عملته لأنه ما علمش هو لو كان علم كان شكرك لكن ما شكركش ليه لأنه ما كانش يعلم أما الله تبارك وتعالى فاطمئن شاكر عليم واديك اديك مثل على ال- على الحكايه دي ممكن يكون مثل لطيف انت عارف لما يكون واحد رايح يزور واحد مريض واخد له معاه هديه كده ورايح للمريض وعايز يدي الهديه للمريض وعايز يجامله فيها يعني و- وكده فيقولوا له لا آه، يفتح له ابنه الصغير يقول له بابا نايم فيقعد يفكر طب اديله الهديه ولا ولا ولا ارجع بالهديه وبعدين يقوم قايل له ايه طب بص يا حبيبي ويديله الكارت ويقوم كاتب بخط كبير احمد محمد حسن ويقول له خلي بالك يا حبيبي هتقول له بابا مين مين اللي جه قول لي اسمي انا اسمي مش كده لان الراجل ممكن ما يبقاش عارف لكن الله تبارك وتعالى شاكر عليم ما تخافش مش هتروح عارفين يا جماعه ساعات ابني كده يدخل على ابوه يلاقي ابوه نايم في الاوضه ويلاقي النور والع ويلاقي ابوه مش متغطي فيدخل كده على طراطيف صوابعه عشان ما يزعجش ابوه يطفي النور ويغطي الارض ويخرج ويتكسف الصبح يحكي لابوه لان عيب يمن على ابوه ان انا غطيتك عشان يعني عشان تشكرني ابوه ما عرفش لكن الشكور سبحانه وتعالى لن يضيعها له وسيشكره عليها يبقى وانت في الدنيا في ناس كتير حريصه في الدنيا انها تبان وفي ناس تروح تجامل اصحاب مناصب واصحاب كراسي و و و و و ويقعد يصرف فلوس عشان يبان علشان يشكره عليها لكن وانت مع الشكور سبحانه وتعالى كانت الفلوس دي تحطها عند الشكور احسن وانت ضامن ان هي هتعلى وهتكبر وهتشكر عليها ويعليك اكتر فهو شاكر وعليم ما تخافش مفيش حاجه هتتنسي ومفيش حاجه مش هتتعرف والشكر جاي جاي الشكور سبحانه وتعالى طيب تعالوا نتنقل ل- لنقطة من أجمل النقاط في الحلقة النهاردة الشكور والجنة مش الشكر الزيادة يا أخوانا مش الشكر إنك تعمل الشيء فيضاعفه لك أضعاف مضاعفة ويعطيك عليه الجزاء الكبير تخيل الجنة تخيل الشكور سبحانه وتعالى أعد لك لإيه علشان يشكر لك عملك في الدنيا أعد ليك الجنة الشكور الذي يشكر على اليسير من العمل فيعطي عليه الكثير أعد لك إيه؟ أعد لك الجنة أعظم تطبيق بتعرف اسم الله الشكور الجنة سبحانه وتعالى التي أعدها يا جماعة خلي بالكم هي الدنيا قد إيه والجنة قد إيه أصل مش إحنا بنقول الشكور يشكر القليل فيعطيك عليه الكثير أنت هتعيش قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول متوسط عمر أمتي بين الستين والسبعين تيجي نقول 63 سنة مثلا نقول 63 سنة ها هيديك قدامهم ايه خلي بالك لا دول مش 63 سنة دول منهم 13 سنة قبل البلوغ 13 سنة بره 13 سنة ما كنتش عاقل يبقى فاضل كام 50 سنة طيب هيديك قدام ايه ال 50 سنة ما لا نهاية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على شكور ولا مش شكور يا اخوان الجنة تحسسك بالشكور وتدفعك يا نهار أبيض ده هم خمسين سنة لا خمسين سنة إيه أقل ليه؟ أنت ناسي إن أنت تلت عمرك نايم مش اليوم 24 ساعة أنت بتنام 8 ساعات أو 7 ساعات شيل من الخمسين سنة كام؟ شيل التلت فاضل لك قد إيه؟ تلتين طب شيل التلت التاني كمان ايه مش بتشتغل و... واكل عيشك و... وبتاكل وبتشرب وتخش الحمام وانتقالات ومواصلات شيل التلت كمان فاضل لك قد ايه فاضل لك التلت يعني كام سنه 17 سنه طعني 17 سنه ادخلك الجنه الى ما لا نهايه شكور ولا مش شكور ازاي يعني؟ تخيل واحد معاه 10 جنيه 10 جنيه مصري وينزل يروح شارع جامعة الدول العربية يشتري الشارع ب 10 جنيه بمحلاته بأسواقه بعماراته ينزل شارع الحمراء في سوريا ولا ينزل السردير في لبنان ولا شارع التحلية في جدة ويشتري الشارع ب 10 ريال حد حد يصدق الحكاية دي تصدقها تدخل دماغك تخيل بيعرض عليك جنة عرضها السماوات والأرض بإيه ب 50 سنة تلتينهم ضايع ويقول لك اعبدني في ال 17 وانت ملخبط في ال 17 اصلا ومبوظ في ال 17 وهو سبحانه وتعالى بعد كده يقول لك ايه واخرون خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم يغفر لهم ان شاء الله ايه ده الشكوك كده القليل يعطي عليه الكثير لهذه الدرجة وبعدين كمان خلي بالك انت لو قسمت اي حاجة على ما لا نهاية يديك كام الناس بتوع الرياضة لو جبت اي رقم وقسمت وحطيت البسط اي رقم وال- والمقام ما لا نهاية يساوي كام صفر صفر ها هتعيش كام سنة خمسين معاك كام فلوس مليون جنيه ومعاك ايه كمان ومعايا عمارتين ومعايا لبس ومعايا اكل ومعايا زوجه ومعايا اولاد ومعايا ومعايا ومعايا على ما لا نهايه يساوي كام صفر طب تيجي نزود المبلغ 10 مليون ها على ما لا نهايه هيساوي كام صفر طب تعال نزود المبلغ اكتر خليك مليارات واسطول عربيات وعمارات لا ناطحات سحاب وفلوس في البنوك لا تعد ولا تحصى ومتجوز وسعيد وكل اللي انت عايزه ها هيساوي كام في الاخر صفر فهو يعطيك على الصفر ما لا نهايه انت انت متخيل الشكوى لاي درجه يا اخوانا يا اخوانا انزلوا من هنا دلوقتي اشتغلوا وكل واحد يموت نفسه ويقول ده هم 17 سنه ده انا هشتغل ليل ونهار ورمضان وبعت لك رمضان عشان تشتغل فيه عشان يشكرك عليه يعني هو اصلا وفقك لرمضان وجاب رمضان وهيئ الامه وهيئ قلوب الامه تستقبل رمضان عشان تشتغلوا عشان يشكركوا عليهم طب ما هو اللي مديه اصلا ويقول لك اللي هيعمل حسنات في الشهر ده هديله اضعاف مضاعفه فوق بقيه السنه ويهيئك ويحببك ويجيب ناس تعمل عمره بالملايين طب ازاي طب طب يعني انتوا عارفين يا اخوانا اصلا هو اللي وفقك للحسنات عارفين سيدنا ابو بكر الصديق لما سمع ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه عمل ايه بكى قال ايه يعطينا اياها فنرده اليها فيشكرنا عليها فيدخلها من الجنه دي بتاعته اصلا دي وديعه يعني هو اللي مديها لنا يقول لك طب ترجعها لي وادخلك الجنه طب ما هي بتاعتك اصلا فلو قبل فلو قال لك رجعها لي ومالكش حاجه وديني متعتك بالعيشه 50 سنه صح ولا لا؟ يبقى فكرة الجنة أصلا لأنه شكوك فاهم ال- فاهم المعنى يعني أنا همتعك بالعمر 20 50 سنة وتنتهي الأمر لا وهديك الجنة يبقى شك يبقى الجنة م- م- من صنع الشكور سبحانه وتعالى طب نيجي ندخل الجنة تي تي- يعني تيجوا يا جماعة في اللي باقي من الحلقة تيجوا نتفرج على الجنة لنعلم ماذا أعد لنا الشكور في الجنة تيجوا تيجوا يكون دافعنا النهارده الشكور سيشكرك بالجنه، طب الجنه دي شكلها ايه؟ عرفها لي وانت تشوف انا هنطلق النهارده اشتغل واعمل و و و و تيجوا تيجوا نعيش مع الجنه انت الان فين؟ انت الان يوم القيامه. تخيل كده تع- تع- تعالوا يا جماعه نتخيل. تعالوا هو هيحصل. تعالوا نشوف نفسنا هناك، احنا دلوقتي عند الكعبه. تخيل الناس ديا والعباد دول والناس اللي بتشوفنا دلوقتي تخيل نفسك يوم القيامة والجمع والزحمة بين يدي الله سبحانه وتعالى وكلهم كيوم ولدته أمهاتهم زي الحجيج والمعتمرين اللي قدامكم دول يا دوب و- ويكسل بني آدم واحدة واحدة وبنعدي من و- وبنقف بين يدي الله تخيل مهابة اليوم وجلال اليوم و- و- وعظمة اليوم ثم ينادى يا فلان إني رضيت عنك قد شكرت لك ما فعلت اذهب فادخل جنتي انا شكرت لك ما فعلت في الدنيا اذهب فادخل جنتي انت دلوقتي قدام باب الجنه شايفه إح- غمض عينيك كده شايف باب الجنه شايف شايف كبره قد ايه يقول النبي وان عرض باب الجنه كما بين مكه والشام يا زحمه قوي يقول النبي وانه سيتزاحم عليه هيبقى زحمة لأنه شكور شكر لناس كتير وعفى عن ناس كتير تخيل وانت داخل باب الجنة يلا داخل فاكر الدنيا كان فيها ايه ها مين معاك وانت داخل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا نفسك في مين مين جنبك شايف مين قدامك اهو سيدنا موسى اهو هناك يا سيدنا موسى انا اول مره اشوفه وسيدنا ابراهيم اهو وانت طب سيدنا ابراهيم اللي بنى الكعبه اهو وادي السيده مريم والسيدة خديجة هناك اهي وادي السيدة هاجر وادي اسماعيل عند ال... عند زم... هم دول لما تخيل وانت شايفهم وادي ابويا وامي جم الحمد لله الحمد لله كنت خايف حد مننا يسقط في جهنم الحمد لله عدوا عدوا من فوق الصراط تخ... يا اخوانا الشكور يعد لك الجنة تخيل واحنا واقفين ومستنيين باب الجنة يتفتح ولحظة الشوق لباب الجنة ماذا أعد لنا الشكور وكل ألسنتنا عمال تقول الآية كلنا عمالين نردد الآية الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ما هي الآية دي بتتقال عند الجنة على باب الجنة وتخيل الناس وهي عمالة تتجمع وتخيل أحبابك وصديقك اللي عبدت ربنا وفلانة اللي سجدت معاها في رمضان وفلان اللي اعتمرت معاه وكنت ماسك إيدك في إيده جايين ومتجمعين زي ما كنا ومتجمعين على باب الجنة تخيل هيفتح باب الجنة مقفول لسه ما فتحش مين يشفع لنا يفتح لنا باب الجنة وتخيل وانت رايح لسيدنا إبراهيم يا سيدنا إبراهيم اشفع لنا عند ربك أن يفتح لنا باب الجنة وهو بيقول لك لست لها ده مش أنا اللي أقدر أعمل هذا الأمر يا سيدنا عيسى يا سيدنا موسى يا سيدنا آدم فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها تخيل وهو بيتقدم أمامك تخيل والبشرية بتهتف هذا رسول الله هيفتح لنا باب الجنة تخيل الفرحة وانت أول مرة تشوفه صلى الله عليه وسلم عن قرب تخيل وهو يطرق باب الجنة سامع الصوت سامع الحديث وهو بيك- بيقول فأكون أول من يحرك حلق الباب دنيا إيه يا إخوان دنيا إيه الشكور مجهز لك الجنة دول كام سنة شد حيلك واشتغل ونمي وزود وخلي عندك طموح واعبد واسعى للخير للناس وابتسم في وش الناس ودي ودي ودي واعطي واعطي واعطي واعطي ده الجنة يا جماعة انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ده مجهز لك الجنة تخيل سمع سمع الصوت فأكون أول من يحرك حلق الباب فينادي خازن الجنة سمع صوته أنت لسه ما شفتش الملك لكن سمع صوته من ب... من ورا باب الجنة من بالباب فأقول محمد بن عبد الله فتسمع صوت الملك أنت أنت سامع يا إخوانا أنتوا هتبقوا هناك يا إخوانا صحصحوا يا إخوانا اجهزوا يا إخوانا دنيا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة الدنيا باللي فيها ما تساويش مع ال- هات مره كده بعوضه وبص على جناحها وقول الدنيا عند ربنا ما تساويش ده دي الدنيا طب انت خدت قد ايه من جناح البعوضه طب انت نصيبك قد ايه من جناح البعوضه بفلوسك بقصورك تطلع كام عيش مع الجنه بقى كده تخيل النبي وهو بيخبط من محمد بن عبد الله سمع صوت الملك هيقول ايه ان الله امرني الا افتح الا لك يا رسول الله شايف الباب وهو بيتفتح وانت بتقول معقول انا هنا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن دنيا ايه الحزن ان ربنا لغفور شكور شكور لحظه دخول الجنه هتفتكر الشكور تخيل وانت داخل وماسك في ايدين احبابك يا ترى بتبكي من الفرحه يا ترى بتضحك يا ترى يا ترى انت من المجموعه من الزمره اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم اصل انت عملت حاجه تستحق بيها ان تشكر عليها ان تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه ها تخيل وانت داخل و- و- و- والايدين و- و- و- وداخل على باب الجنه و... تخيل وانت داخل وينادى استنوا محدش يخش ايه يا اهل الجنه يناديك الله تبارك وتعالى يا اهل الجنه ان لكم عندي اربعه اشياء قبل ما تخشوا ايه هم ان لكم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تح- تيأسوا تبأسوا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا لا موت ولا حزن ولا كبر ولا مرض ده قبل ما تخش الجنة ده شروط دخول الجنة شايف الشكور بقى شروط دخول الجنه مجهزها لك الشكور ازاي ادخل بقى دخلت الجنه الصحابه يقولوا له صف لنا بناء الجنه يا رسول الله ها طب بيتي في الجنه عامل ازاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبنه من ذهب ولبنه من فضه ملاطها المسك طوبى ذهب وطوبى فضه ال- المونه اللي بينهم ايه ارقى انواع العطور ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ الحصى بتاع بيت حضرتك في الجنه لؤلؤ تبقى ماشي في الجنه تخبط رجلك في حصايه فتقول ايه ده ده لؤلؤ لا عندنا منه في البيت كتير ده الحصى بتاع الجنه يعني ده الحصى بتاع الجنه وحصباؤها اللؤلؤ بص اللي جايه دي بقى جميله قوي وسقفها عرش الرحمن سقف بيتك في الجنة عرش الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من أدنى أهل الجنة منزلة مين يا رسول الله قال أدناهم منزلة الذي يسير في ملكه ألف سنة لا يقطعه تسير في العزبة بتاعتك ألف سنة ما تخلصهاش فيها إيه دي فيها أر- أبح- بحار بقى فيها البحر بتاعك والأنهار بتاعتك واليخوت بتاعتك وشجر المانجا وملاعب الكورة ومش عارف وإيه وحمامات السباحة والقصور و و و و قالوا أذلك أدناهم منزلة ألف سنة فمن أعلاهم منزلة قال أعلاهم منزلة الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشي انت متخيل انت انت بتتكلم على ايه تخيل ماذا اعد لك الشكور عشان ايه طب انت تستاهل فاكرين اسم الشكور معناه ايه يشكر اليسير من العمل فيعطي عليه الثواب الكبير الزيادة النماء اسم الشكور اشتغلوا يا اخوانا اشتغلوا وتحركوا وابذلوا مجهود غير عادي ورمضان فرصة وبنقول الاسم ده بدري عشان كده شوفوا الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آخر إن أدنى أهل الجنة منزلة أقل واحد منزلة في الجنة بص الشكوك هيعمل معاه إيه قالوا من ذلك يا رسول الله قال ذلك آخر رجل يخرج من النار ده آخر واحد ما هو أدنى منزلة في الجنة يبقى آخر واحد إيه طلع من النار يخرج من النار حبوا كلما أراد أن يخرج منها أخذه لهيبها فعاد فيها فيعود فيخرج حبوا فأخذه لهيبها فعاد فيها فيعود فيخرج حبوا فيخرج فينظر إليها بعد أن يخرج ويقول الحمد لله الذي نجاني منك هو مش عايز أكثر من كده فيقول له الله تبارك وتعالى عبدي اذهب فادخل جنتي فيذهب فينظر إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأى ما فيش فيها مكان فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول له الله تبارك وتعالى أما ترضى أن يكون لك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا دنيا إيه ده ده أقل واحد أعظم ملك من ملوك الدنيا فيقول يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين اعظم ملك من ملوك الدنيا ده فلان ده كان عنده عزب وعنده يعني انا عشان غلبان وغلطان فيقول له الله تبارك وتعالى لك مثل ملك اعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول العبد في الخامسه رضيت يا رب رضيت يا رب يعني كفايه انا ما استاهلش كل ده الشكور يا أخوانا. انا ما استاهلش كل ده كفايه كده فيقول له الله تبارك وتعالى لك مثل اعظم ملك من ملوك الدنيا وعشره امثال ولك فيها ما اشتهت نفسك وتمنت عينك وأنت فيها خالد شفت الشكور بيعمل ايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها مساحة الترابيزة دي في الجنة أحلى من الدنيا واللي عليها لو مالكش في الجنة غير إنك تقعد جوه الترابيزة دي ما عندكش حتة تخرج منها غير دي أحلى من الدنيا بفسحها بلعبها مصدق النبي ولا لأ تبقى إزاي الجنة يعني يعني ي- ي- يبقى ازاي لقبوا قوسين في الجنه تخيل يا جماعه ال- المتر في الدنيا بكام دلوقتي المتر في الدنيا المتر في جده بكام المتر في في بلادنا بكام المتر على البحر بكام الناس بتدفع شقه عمرها عشان تجيب شقه على البحر ويحط ميراثه ويشتغل 20 سنه ويقول دي الشقه دي بعرق جبيني 20 سنه يا ولادي تعبت فيها صدق المتر في الجنة المتر في الجنة بكام يا اخوان المتر في الجنة بركعتين المتر في الجنة بشق تمرة الشكور المتر في الجنة بابتسامة بامرأة بغي سقط كلب المتر في الجنة بعمرة المتر في الجنة بمسح على راس يتيم يا المتر في الجنة أرخص يا اخوان لانه شكور سبحانه وتعالى لان اهل الدنيا تتعب علشان تاخد حاجه في الدنيا لكن الشكور سبحانه وتعالى يشكر القليل فيعطيك عليه الكثير طب لو بتعطي الكثير بقى يعطيك عليه ايه طب ما- ده لو القليل طب لو الكثير اعبدوا ربنا في رمضان يا اخوانا روحوا للشكور يا اخوانا في رمضان اعبدوا اعددتوا شوف الايه تقول لك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ما المزيد رؤيه الله عز وجل تخيل تخيل وانت تنظر الى الله سبحانه وتعالى تخيل والله سبحانه وتعالى يسألك يا فلان راضي أرضيت يا فلان في الجنة يعني الشكور أعطاك الجنة وأعطاك كل دوا ثم يسألك يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما لنا لنرضى يا رب ازاي ما نرضاش بعد يعني انت متخيل هذا السؤال للاطمئنان عليهم هل رضيتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل الجنه هل رضيتم ها يا اخوانا ناويين على ايه بقى النهارده ايه دورك تجاه الشكور ما, ما الذي يجب عليك أن تفعله إذا عرفت كيف تعيش مع اسم الله الشكور ثلاث حاجات واحد عطاء ادوا يا اخوانا ادوا كتير اعطوا شوف النبي يقول لك ايه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة القيامة تبقى جاي يوم القيامة وفي مصيبة عملتها في الدنيا والعياذ بالله كارثة وانت جاي كل قلبك بيضطرب يوم القيامة ساعة ما هتتعرض والفضيحة وأهلك اللي هيعرفوا والناس اللي خنتهم اللي هيعرفوا وأمام ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم فكل مشكلتك يوم القيامة إن دي هتتعرض هتتعرض إزاي هتتعرض إزاي فتأتي فتجد أن الله تبارك وتعالى قد محاها عنك فتقول يا رب بس كان في مصيبة أصل أنت قد نفست عن مؤمن كرب من كرب الدنيا أنت مش كنت في موقع يساعدك أنك تساعد الناس ساعدتهم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الشكور يا اخوانا العطاء يا اخوانا ادوا ادوا ادوا اعطوا والله لذة العطاء أحلى من لذة الأخذ لو عرفت الشكور لو عرفت الشكور انتوا عارفين ال- بتوع علم الاداره لما يعمل لك حاجه اسمها ال SWOT analysis ويقول لك ركز على نقاط القوه بتاعتك وقلل نقاط الضعف انت مع الشكور عمال بتعظم نقاط القوه بتاعتك لانك عمال تدي في العطاء اللي انت متميز فيه وعمال تدوس على حتت الضعف اللي عندك بانك عمال تعطي الشكور عمال ينمي ينمي ينمي فيك العطاء انوي انوي انك هتطلع من هنا هتخدم الناس هتعطي الناس هتقول له يا شكور سأعطي النقطة الثانية اللي نطلع بيها من اسم الله الشكور اعبده قوي سيشكرك اعبد واسجد واعبد وطيع و- و- وابكي من خشيته واختم ختمه واثنين ليه ختمه واحده في رمضان خليهم ختمتين وصلي التراويح وصلي ركعتين بالليل وادعي كتير وسبح كتير سيشكرك على ذلك يبقى الشكور واحد عطاء اثنين عباده النقطه الثالثه والاخيره اخلص للشكور يعني ايه اخلص للشكور خلي بالك هو هيعطيك اعلى سعر مش كده حد هيدي زيه حد يا جماعه هيديك زيه يعني انت هتعمل حاجه حد ممكن يديك اللي هو بيديه يعني بلغه التجار اعلى سعر ممكن تاخده هيعطيك اعلى سعر فاوعى تبيع له وتبيع لغيره اوعى تبيع للشكور وبعدين تروح تبيع لحد تاني اوعى تشرك مع حد خلي بالك احيانا الشكور يؤخر شكره لك ما يخليكش تشوف الشكر ما تخلي ما يخليكش تشوف ازاي شكرك ليرى هتبيع لحد تاني لما لقيت الشكر اتاخر هتروح ت- ت- تجامل فلان وتتمحلس لفلان وتبين لفلان و و و و علشان يعني ما هو ربنا ما شكرني يؤخر احيانا شكره لك ليختبر اخلاصك اوعى تبيع لحد تاني مع الشكور اعمل العطاء عشان وحده اعمل الخير عشانه مش عشان الناس تشوفك مش عشان ينزل اسمك في الجرايد مش عشان يتقال فلان خير اعمل العطاء بيعه للشكور وما تبيعوش لحد تاني اوعى تبيع البيع على اتنين اوعى اوعى تبيعها للشكور ولحد تاني اعطوا يا اخوانا بمنتهى الاخلاص ليك لوحدك يا رب لك وحدك واعبد لك وحدك واخلص ثلاث حاجات انا خلصت يا اخوانا ال- الحلقه فاضل ان انا اقول حاجه بسيطه قوي تخيلوا لو المجتمع انتشر فيه معرفه الناس باسم الله الشكور الدنيا هتتغير ازاي تخيلوا لو المدارس علمت الولاد على اسم الله الشكور اعطوا يا ولاد هيشكر لكم وعطاء مضاعف اضعاف مضاعفه المجتمع هيتحسن ازاي دور الايتام هتتملي تتعمل ازاي المستشفيات هتتبني ازاي هتحصل معجزه في بلادنا هيحصل تنميه غير عاديه لان اسم الشكور هيخلي الناس تزود وتعطي وتبذل هتتصلح بلادنا لو ربينا لو الإعلام لو الإعلام رب على اسم الله الشكور لو المدارس ربت على اسم الله الشكور لو الصحافة ربت على اسم الله الشكور يتنمى المجتمع إني داع فأمنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الوأجودين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على طاعتك أعنا على قيام الليل أعنا على صلاة الفجر أعنا على البذل على العطاء رقق قلوبنا أبكنا من خشيتك أذقنا حلاوة الإيمان حببنا في الطاعة ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا لحبك اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول أمرنا يا شكور يا شكور يا شكور تشكر اليسير من العمل وتجزي عليه الأجر العظيم ارضى عنا يا شكور ارزقنا الإخلاص اجعلها لك وحدك اجعل الخير نقصد به وجهك وحدك ارزقنا الإخلاص يا شكور لتقبلنا وترضى عنا اللهم اجعل صدقاتنا كجبل أحد يوم القيامة اللهم اجعلنا مع النبي في الجنة يا رب الجنة يا رب الجنة وأنهار الجنة ونعيم الجنة ومرافقة النبي في الجنة والنظر لوجهك الكريم في الجنة ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا لحبك ارضى عنا سامحنا تب علينا اهدنا رمضان هذا العام يا رب اجعله فاتحة خير علينا وعلى الأمة اهدنا يا رب العالمين رقق قلوبنا ارضى عنا نسألك البكاء من خشيتك نسألك عينينها الطالتين بالدموع من خشيتك نسألك أعينها الطال بالدموع من خشيتك استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا تراك العيون استرنا بسترك الجميل ارضى عنا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا عند الموت ارحمنا عند الموت ارحمنا عند سؤال الملكين اخرجنا من الدنيا على خير اخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا ارحمنا إذا غسلونا ارحمنا إذا كفنونا ارحمنا إذا وضعونا في التراب ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب ارحمنا في ظلمة القبور ارحمنا في وحشة القبور ارحمنا عند سؤال الملكين ارحمنا حتى نلقاك يوم القيامة تقول لنا عبادي قد شكرت لكم ما فعلتم في الدنيا الصغيرة اذهبوا فادخلوا جنتي نسألك أن تكون راض عنا الآن نسألك أن نلقاك يوم القيامة تقول لنا عبادي قد شكرت لكم ما فعلتم في دنياكم تقول لنا قد شكرت لكم رمضان هذا العام ادخلوا قد غفرت لكم برمضان هذا العام اعتقنا اعتقنا اعتقنا اعتقنا من النار اعتقنا من النار سامحنا الطف بنا راضي يا رب راضي يا رب يا رب أعنا ليس من غيرك يا رب من غيرك لا تتركنا لو تركتنا ضعنا يا رب الدنيا صعبة علينا الدنيا أخذتنا يا رب اجعلنا نفعل العطاء الكثير لترضى عنا نريد أن نشعر بحلاوة شكرك لنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب استجب يا رب استجب يا رب استجب آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك